بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم يا جماعه هنشوف النبي عليه السلام قاعد في المسجد يكلم الصحابه فالنبي في اليوم دوت ما كلمهمش بقى عن الجنه ولا النار لكن النبي رهبهم من مخالفه كبيره جدا كتير من الناس بيقع فيها في هذه الايام ايه هي ايه هي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب قال لقد هممت ان امر فتيتي فيجمع لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة أو حرقها عليهم لكن أنا عايز أبدأ درس يا جماعة بسؤال مهم جدا إيه أول حاجة عملها النبي لما راح المدينة بدأ المسجد بدأ المسجد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة المكتوبة خد بالك بقى فأجره كأجر الحال المحرم اللي راح صلاة مكتوبة أي نعم بس إيه, بس إيه؟ كنافلة مش كفارة صلاة الجماعة وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين يا سلام صلاة لا الجماعة يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه انتبه طول ما انت قاعد في المسجد طالما انت مش مستني حاجة إلا الصلاة يبقى انت ايه في صلاة صلاة الجماعة صلاة الجماعة تبطل صلاة الفرد عن الفرد ب 27 درجة إيه رأيك؟ لو صليت العشاء في البيت هتاخد إيه؟ صلاة لأن خدتها ولو صليتها في المسجد يبقى صليت 27 عشاء اعلم يا عبد الله من توضأ فأحسن وضوءه خد بالك خد بالك. ثم راح فوجد الناس قد صلى أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها بس بشعر بس بشعر ما يكونش بقى يعني هو بيتدلع كده وواقف عمال يستفسف شعره ويظبط والقصة مش معدولة ويقعد بقى يعمل شفلاء يعني يكون خد بالأسباب لكن غصب عنه صلى.
صلاة كان في الجماعة بعض الشباب في دولة من دول الخليج مسافرين من مكان لمكان جم ينزلوا في فندق فكان الكلام ده جه وقت صلاة ايه المغرب ولسه طالعين هيسألوا الراجل عن المصلى بتاع الفندق فجأة لقوا مكان قدامهم كده ايه داخل لجوه كده زي المحراب ومرسوم عليه صورة القبلة اخ منهم اقام الصلاه والامام دخل فين في التجويف اللي جوه ده الله اكبر كله كبر وراه بعد ما ركع اول اول في الركوع عمالين يستنوا انه يقوم مش عايز يقوم لحد ما واحد راح جامز اللي جنبه اللي جنبه راح باصص الله ده الامام اتسرق اتاري الحته اللي دخل فيها دي دي الاسانسير بتاع الفندق والزراير بتاعته من الجنب هو مش واخد باله فالامام دخل فركع فناس طلبوه في الدور الخامس بيفتحوا باب الاسانسير لقوا سمع الله لمن حمده صلاة الجماعة هتخش المسجد بقى هتلاقي ايمانياتك بتزداد في بيت ربنا اه والله اوعى تفتكر ان ايمانياتك هتزداد في الشارع لا في بيت ربنا في الشارع فتن ما يعلمها الا الله يا جماعه يا جماعه لو بتحبوا ربنا هتسيبوا بيت ربنا صلاة الجماعة بنتكلم عن فضل صلاه الجماعه هناخدها حته حته وانت رايح المسجد ثوابك ايه وانت قاعد في المسجد ثوابك ايه وانت بتصلي ثوابك ايه ولو ما صليتش هيحصل لك ايه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يسر إخوانكم في شركة الراية للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز صلاة الجماعة محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع المحاضرة مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر قولوا أمين تعالوا نرجع للوراء أكثر من 1400 سنة ونمشي في شوارع المدينة مدينة النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فجأة لقينا نفسنا أو هنلاقي نفسنا قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنخش نلاقي النبي قاعد قدام الصحابة ما هنشوف النبي عليه السلام قاعد في المسجد بيكلم الصحابه برضه بنتخيل معلش خيالنا واسع شويه معلش في دروسنا فالمهم فالنبي في اليوم دوت آه، ما كلمهمش بقى عن الجنه ولا النار لكن النبي رهبهم من مخالفه كبيره جدا كتير من الناس بيقعوا فيها في هذه الايام ايه هي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب والحديث رواه مسلم قال لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم فأحرقها عليهم خد بالك النبي بيقول إيه لقد هممت يعني ما عملش لقد هممت إيه أن آمر فتيتي فيجمع لي حزما من الحطب ثم آتي قوما يصلون فين في بيوتهم ليس بهم علة يعني لو كان في علة يبقى جائز إنما لو ما فيش علة يبقى لازم صلي في بيت ربنا قال فأحرقه عليه إيه ده معقول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول الكلام ده يبقى اذا الموضوع خطير جدا وانتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه ايه بالمؤمنين رؤوف رحيم معقول يقول احرق عليهم بيوتهم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم لا يبقى الامر ايه اكيد الامر خطير جدا ولذلك سبحان الله كلام الليله ان شاء الله عن فضل صلاه الجماعه وعن حكم صلاه الجماعه واخد بالك الكلام ده خاص بالرجال على فكره لكن النساء لو حبوا يصلوا في المسجد لا تمنعوا اماء الله مساجد الله سبحانه وتعالى لكن انا عايز ابدا درسنا يا جماعه بسؤال مهم جدا ايه هو السؤال ايه اول حاجه عملها النبي لما راح المدينه بنى المسجد صح ولا لا طب لو كانت مساله الصلاه في جماعه مش مهمه ما كان النبي ما بناش مسجد واول ما راح المدينه يا جماعه مواعيد الصلاه الساعه كذا الساعه كذا الساعه كذا كل واحد يصلي في بيته ولما عوزكم بقى ايه ابقى اجمعكم صح ولا لا والنبي ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صلوات ربي وسلامه عليه خدت بالك فإذا فإذا كان النبي عليه السلام حط على صلاة الجماعة بهذا الأمر ورهب من ترك صلاة الجماعة بالأمر إيه يبقى الأمر خطير وأنا عايز أسألك سؤال اللي عايز حاجة من حد يروح لبيته ولا يحصل إيه يروح لبيته صح ولا لا ولله المثل الأعلى أنت اللي محتاج ربنا ولا ربنا اللي محتاج لك انت اللي محتاج ربنا يبقى تروح له ولا ما تروحلوش يبقى تروح له ده انت يا راجل لما بتكون عايز حاجه من بشر بتروح له فما ظنك برب البشر وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى طيب اشمعنى الصلاه برضه في المسجد السؤال ما زال قائما اشمعنى المسجد ما نصلي في اي حته لان المسجد ده يا جماعه هو المحضن التربوي الذي ربى فيه النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم ده الحضانه فاهم ازاي المسجد يا جماعه في عهد النبي ما كانش للصلاه وبس ما كانش ايه الصلاه الساعه كذا وخلف الصلاه يغلق المسجد مباشره فاهم ازاي لا المسجد كان للصلاه وكان للتعليم ومداواه الجرحى والمشوره وخروج السرايا والتعرف على اخوانك وسبحان الله كان المسجد مصدر النور لهذه الامه بفضل الله عز وجل ولذلك تعالى شوف معايا ترتيب الايات بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول ايه الله نور السماوات والارض خد بالك الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة إلى آخر الآية النور ده بينزل فين يا جماعة أين ينزل هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال هم دول الرجال يا جماعة مش الرجالة بقى تلابيس ومجانس وفلوس وعضلات والكلام ده كله الرجالة اللي يعرفوا ربنا الرجال اللي يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم هم دول الرجاله فاهم ازاي؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال الدنيا مش واكله قلوبهم لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه بيعملوا ده كله ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يا سلام طب واللي مش عايز النور ده بقى يا جماعه شوف ربنا قال ايه بعدها او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الآية دي على فكرة يا جماعة كانت سبب إسلام عدد كبير جدا من الكفار في يوم من الأيام واحد من علماء البحار قعد يعمل دراسات حول البحار العميقة فلقى أن تحت البحار العميقة والمحيطات لقى على بعد عشرين ألف قدم امواج شديده جدا اشد من الامواج اللي بتبقى فوق البحر فتعجب ولقى فوق على سطح البحر امواج ولقى ان البحار دي بالذات اللي فيها تحتها امواج كتير جدا ما بتتعرضش لاشعه الشمس فبتكثر السحب فوق هذه الانهار او البحار فاهم ازاي فلما خرج على العالم بهذه المعلومه قال له عالم من علماء المسلمين في احدى المؤتمرات العلميه للاعجاز العلمي في القران قال لقد سبقك القران الى تلك الحقيقه بأكثر من 1400 سنة قال له إزاي؟ قال له هذا قوله جل وعلا أو كظلمات في بحر لجي لجي يعني إيه؟ يعني عميق غويط يغشاه موج اللي تحت من فوقه موج اللي فوق من فوقه سحاب الثلاثة عاملين ظلام ظلمات بعضها فوق بعض فأسلم عدد كبير من العلماء في تلك اللحظة ووحدوا الخالق جل وعلا يا سلام شفت قد ايه عظمة هذا الدين طيب ولذلك يا جماعة اللي عايز النور لازم يجي بيت الرب الغفور سبحانه وتعالى لذلك شوف دعاء النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم دعاء النبي وهو رايح المسجد كان بيقول ايه والحديث رواه البخاري ومسلم كان النبي يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا واعظم لي نورا اجعل لي في قلبي نورا فلا أحب إلا ما تحب وفي لساني نورا فلا أقول إلا ما يرضيك وفي بصري نورا فلا أنظر إلا للشيء الذي تحبه وفي سمعي نورا فلا أسمع إلا ما يرضيك وهكذا خدت بالك؟ فده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح المسجد طيب أنت داخل المسجد بقى بتقول إيه حديث رواه مسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب أبواب رحمتك يبقى المسجد مهبط النور والرحمة والهداية والسكينة يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا وذكرهم الله في من عنده يبقى الخير كله والله في ربنا واللي ما يجيش والله محروم هو ده المحروم المحروم مش اللي ما كلش وما شربش يقول لك احنا اتحرمنا كتير ياما الناس كانت واحنا ما كناش ياما اتفسحوا واحنا لا المحروم اللي ما جاش بيت ربنا عشان يتعرض للنفحات والرحمات دي وطبعا الكلام ده زي ما قلنا يا جماعه ده كله للرجال اما المراه زي ما قلنا غير مطالبه بصلاه الجماعه لكن لو عايزه فلا نمنعها النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث رواه مسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله في روايه احمد باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم ولكن ليخرجن وهن تفلات ما تخرجش بقى على سنجة عشرة رايحه فين يا اخت رايحه المسجد اه مكياج وميك اب ومش عارف ايه وفاهم ازاي واحمر وازرق واصفر وبنفسجي وفاهم ازاي وتقول انا رايح المسجد لا وليخرجن وهن ايه تفيلات طيب عايزك بقى تستحضر مشهد جميل ده انت فين دلوقتي في بيت ربنا فاهم ازاي طيب واللي في الساحه عشان ما حدش يزعل فين برضه يا جماعه برضه في بيت ربنا فاهم ازاي يبقى الملائكه لما تحف باجنحتها تحف باجنحتها اللي في المسجد بس لا تحف باجنحتها لحد اخر واحد في الساحه أو حتى بره الساحة بيستمع إلى هذا المكان أو إلى هذا الدرس فاهم ازاي؟ ولذلك فاكر الكلمة الجميلة اللي قالها أخ فاضل من كام درس كده لما كانت الدنيا برد قال لي والله كنا في الساحة وحاسين بدفء أجنحة الملائكة يا سلام شوف المعنى الجميل يا أخي أنا عايز أبدأ لك الموضوع النهاردة بحديثين ينعنشوا قلبك كده بس تصدع على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن حقيقة الموضوع النهاردة موضوع يا جماعة في منتهى الأهمية يعني بعد موضوع صلاة الفجر وحي على الصلاة الموضوع ده يعتبر ثالث موضوع مهم في المسألة دي ولسه كمان في موضوع الخشوع في الصلاة هيبقى ليه درس مستقل إن شاء الله طيب الحديث الأولاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خد بالك عشان تعرف قيمتك عند ربنا أنت غالي إزاي يقول صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي يبقى ليه يبقى إيه يبقى تقي إن شاء الله نحسبه كذلك وتكفل الله لمن كان المسجد بيته اللي يخلي المسجد ده ايه كانه بيته هو ده بيتك رجل ايه قلبه ايه معلق في المساجد فاهم ازاي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمه والجواز على الصراط الى رضوان الله والى الجنه ايه رايك نقوله تاني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله وإلى الجنة الحديث الثاني بقى أعجب من خيال الحديث الثاني رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على عبد الله بن سلام ولكن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي فحكمه حكم المرفوع يقول إن للمساجد أودادا هم أوتادها في ناس كده أول ما تخش المسجد تقول فلان ده معروف مكانه في الحتة دي زي عم الحاج كده كل ما اجي هنا والمين والاخوه الافاضل على طول هنا في ناس كده علامات في المسجد كل ما تخش تقول دي لازم تلاقيه في المكان ده بالظبط فاهم ازاي ان للمساجد ايه اوتادا هم اوتادها لهم جلساء من الملائكه اسمع الكلام الحلو بقى لهم جلساء من ايه من الملائكه فان غابوا سالوا عنهم سالوا ايه عنهم وان كانوا مرضى عادوهم يعني ايه زاروهم في البيت من غير ما انت تشوف بقى فمزاد كل ده ايه من امور الغيب التي نؤمن بها بفضل الله وان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم بفضل الله عز وجل طيب انت دلوقتي رايح المسجد احنا بنتكلم عن فضل صلاه الجماعه هناخدها حته حته وانت رايح المسجد ثوابك ايه وانت قاعد في المسجد ثوابك ايه وانت بتصلي ثوابك ايه ولو ما صليتش هيحصل لك ايه واخد بالك حاجات كتيره جدا تعال نشوف ثواب المشي الى المساجد اول حاجه يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف يعني تضعف تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين درجة وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة فين يا جماعة؟ في الجنة ربنا يرزقنا إياكم الجنة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الملائكة تقول إيه؟ اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ماشي الرواية الثانية بتقول إيه إن الملائكة تدعي له دعاء ثاني تقول إيه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أحدا وما لم يحدث فيه الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم وأنا هجمع لك دلوقتي بين الروايات وتشوف بقى الخير اللي ممكن تتحصل عليه بالنسبة لصلاة الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يريد الصلاة كتب له كاتبان أو كاتبه باختلاف الروايات بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات في الدرس في الحديث الأولاني حسنة في دوت إيه عشر حسنات طيب الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره الدنيا متلجة وانت قايم ومفيش ميه عندك سخنه وهتتوضى بميه عامله زي الرصاص بس بتتوضى ليه؟ عايز يا رب ثواب يا رب عايزك ترضى عني اه يبقى ده ايه من الاسباب ايه رفع او محو الخطايا ورفع الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ايه ده معقول انتظار الصلاه وكثرة الخطى إلى المساجد يساوي الرباط في سبيل الله الرجل اللي بيجاهد مرابط في سبيل الله أي نعم ليه قال لك لأن المرابط ممكن يرابط يوم أو شهر أو أسبوع أو ست شهور حسب ما ربنا ييسر إنما المصلي مرابط طول عمره خدت بالك فدي تساوي دي بفضل الله عز وجل طيب اللي جالس في المسجد عشان كده بنصحه وهو جاي الدرس وداخل المسجد يا ريت ينوي الاعتكاف انوي الاعتكاف شويه الصغيرين دول انت داخلهم دول هتقعد ساعه ساعتين ثلاثه انوي الاعتكاف طب واللي في الساحه هيعتكف اه يعتكف اعتكاف كبرليه بس ان شاء الله يعني ايه ربنا يحفظنا يحفظنا اه ينوي برضه الاعتكاف ما هو برضه يعتبر ايه كانه برضه في دائره المسجد بفضل الله اسمع الحديث اللي بعده بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشى فابعدهم كل ما يكون المكان بعيد كل ما يكون الاجر ايه اكتر عشان ما تزعلش أنا سبحان الله أذكر مرة أيام ما كنت لسه ساكن في مدينة الشروق فكان بيني وبين المسجد محطة أتوبيس وهناك ما شاء الله اللهم بارك يعني كان إيه بيقوموا الصلاة بسرعة فمش عارف أعمل إيه كل صلاته خمسة بالعربية رايح جاي رايح جاي فقلت عزم فاتصلت بواحد سمسار بقول له لو سمحت عايز شقة قال لي مواصفاتها إيه في الدور الثاني ولا الثالث ولا الأول آه ثلاث أوض ولا أوضتين بحر ولا قبلي آه على نصيتين ولا نصية واحدة قلت له ولا عايز حاجة من الكلام ده كله أنا عايزها قدام مسجد قعد يضحك سبحان الله يعني كانه اصيب ايه يعني جات له حاله هستيريه بقول له في قال لي اول مره اشوف زبون عجيب يا اخي فاهم ازاي عجيب في ايه قال لي انا عمري ما شفت حد طلب مني يكون جنب مسجد ولا قدام مسجد اللي بيطلب عايزه شقه حلوه كده شرحه وبرحه فاهم ازاي ثلاث اوض وصاله واخد بالك واربع حمامات و فاهم ازاي ومش عارف كام بلكونه وتكون واخده نصيتين والكلام ده كله المسلم لازم يحرص ان هو يكون يعني محافظ على الصلاة في جماعة فاهم ازاي؟ فكل لما تكون بقى بعيد عن المسجد كل ما الأجر إيه؟ يزيد اسمع كلام حبيبي بعد ما تصلى صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن أبي بن كعب أنه قال كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه أبعد واحد عن المسجد كانت لا تخطئه صلاة عمره ما فوت ولا صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء يعني في الحر وفي في الظلمة هات حمار كده اركبه وروح بيه ايه؟ روح بيصلي فقال والله ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال له صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله اكتب لك كل خطواتك وانت رايح وانت مروح بفضل الله عز وجل حديث بعد كده رواه ابن ماجه بسند صحيح ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الانصار بعيده بعيدة كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا قالوا خلاص نقرب بقى نبني قريب كده ونقعد قريب عشان نرتاح فنزل قوله جل وعلا ونكتب ما قدموا وآثارهم آثار الخطى إلى المساجد فثبتوا مكانهم في رواية جميلة جدا عند أبي داود بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة احنا كل ده لسه ما دخلناش المسجد كل ده احنا بنقول ايه اللي رايح المسجد واخد بالك من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة المكتوبة خد بالك بقى فأجره كأجر الحاج المحرم يا سلام اللي راح صلاة مكتوبة أي نعم بس ايه كنافله مش كفريضه ماشي ومن خرج الى تسبيح الضحى يعني صلاه الضحى لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر وصلاه على اثر صلاه لا لغو بينهما كتاب في عليين يا سلام ما تصلي على سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن عن سلمان الفارسي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله يبقى أنت الآن تزور ربك عز وجل في بيتك فهو زائر لله أو زائر الله وحق على المزور وحق على المزور أن يكرم زائره سبحانه وتعالى صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم وحديث رواه أبو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة شوف احنا قلنا كام حديث يا جماعة كل ده لسه بنتكلم فين واحد لسه رايح المسجد لسه ما وصلش كل ده انت لسه فين في الطريق طيب يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود بسند صحيح يقول ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله آخر حديثين وإحنا لسه إيه رايحين المسجد الحديث الأولاني في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح كل ما تروح المسجد يتحجز لك مكان في الجنة ترجع تروح الصلاة اللي بعدها يتحجز لك مكان تاني في الجنة كل لما تروح يتحجز لك مكان فين في الجنة آخر حديث رواه ابن خزيمة بسند صحيح وده أعجب حديث الحقيقة يقول صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته يعني ايه تبشبش يعني تلقاه ببره وتكريمه وإكرامه خدت بالك يبقى دي تبش يعني ربنا يبقى سعيد جدا بيك فرحان بعبده لما يأتي إلى بيته سبحانه وتعالى يبقى نعد الثمرات يا جماعة الثمرات بتاعة اللي رايح المسجد لحد الآن لسه ما دخلش إيه الثمرات بقولها بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة بكل خطوة عشر حسنات وحط عنه بكل خطوة خطيئة ترفع له درجة في الجنة الملائكة تدعو له وتستغفر له يأخذ أجر المرابط في سبيل الله يأخذ أجر الحاج المحرم كنافلة يكون كتابه في عليين يكون زائرا لله يجد النور التام يوم القيامة يتلقاه الله ببره وإكرامه آخر حاجة يدخله الله الجنة إيه رأيك كل ده مش عايز تيجي بيت ربنا طيب نخش على الحتة اللي بعدها ثواب بقى الانتظار في المسجد ما في ناس بتقعد في المسجد تنتظر كتير قوي صح ولا لا واحد ممكن يكون قاعد من اذان المغرب او يكون قاعد من اذان العصر او واحد بيروح كل صلاه قبل الصلاه بربع ساعه ويستنى او يروح وقت الاذان بس هم بيأخروا الاقامه وهو قاعد عشان ما تزهقش اسمع الاحاديث الجميله دي يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم لا يزال احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه طول ما انت قاعد في المسجد طالما انت مش مستني حاجه الا الصلاه يبقى انت ايه في صلاه الملائكه تكتبك ان انت ايه بتصلي رغم ان انا قاعد انا ما بعملش حاجه يا جماعه كل اللي انا عامله ان انا قاعد مستني الصلاه طول ما انت قاعد مستني الصلاه فانت في صلاه هتسالك ده بس ده رساله للناس اللي بتستعجل وزعلانين قوي ان الامام او المؤذن بيأخر الصلاه ربع ساعه تلت ساعه بيبقوا زعلانين طيب الحديث الثاني رواه مسلم واحمد والبخاري واللفظ لاحمد يقول صلى الله عليه وسلم الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه الحديث اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول انهم ايه وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط طيب عايز ربنا يكفر ذنوبك عايز ربنا يغفر لك كل حاجتك كل اللي انت عملته اي نعم تعال اقعد في المسجد استنى يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات فاما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات في البرد بقى والايه والمكان ماشي وانتظار الصلاة بعد الصلاة اهي اللي احنا عايزينها ونقل الأقدام إلى الجماعات سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيحكي موقف جميل قوي وده من أعجب المواقف التي قرأتها عن مسألة الصلاة حقيقة موقف جميل جدا حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ايه صلينا مع رسول الله المغرب صلى الله عليه وسلم فرجع من رجع يعني خلاص صلينا المغرب بقى اللي عايز يروح يروح واللي عايز يقعد يقعد فرجع من رجع وعقب من عقب يعني تأخر وجلس من أراد أن يجلس فجاء النبي مسرعا قد حفزه النفس عمال بينهج صلى الله عليه وسلم وقد حسر عن ركبتيه مشمر لبسه وقال أبشروا أبشروا هذا ربكم قد فتح لكم بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى أظن كلكم فازوا بالموضوع النهارده صح ولا لا؟ لأن كل اللي قاعدين تقريبا قاعدين من المغرب صح ولا لا؟ إذا فكلكم يباهي بكم الله عز وجل الملائكة سبحانه وتعالى شوف قد إيه فرحة النبي يا جماعة لما يعرف إن الصحابة قاعدين مستنيين طعم يا ترى النبي هيفرح بينا يا شباب لما نلقاه على الحوض صلى الله عليه وسلم يا سلام حديث جميل قوي رواه أحمد بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله وهو في الرباط الأكبر يا سلام مجرد ان انا قاعد انتظر الصلاه كاني مجاهد في سبيل الله كانك مجاهد في سبيل الله نخرج من ثمرات الجلوس وانتظار الصلاه بعد الصلاه بالثمرات الاتيه اول حاجه يكتب له انه في صلاه طول ما انت قاعد مستني الصلاه فانت في صلاه ثاني حاجه الملائكه تدعو لك وتستغفر لك ثالث حاجه يكفر الله خطاياك رابع حاجه يباهي الله بك الملائكه خامس حاجه كانك في الرباط الاكبر ايه رايك يبقى احنا كده خلاص مشينا للصلاه دخلنا المسجد هنبتدي بقى نصلي بس نصلي صلى الله عليه وسلم واخد بالك حديث رواه البخاري ومسلم شوف بقى ثمرات بقى صلاه في الجماعه عامله ازاي يا جماعه عشان تعرف بس فضل الصلاه في الجماعه يا سلام والله لو كنت حتى فيك ايه طبعا في اعذار هنذكرها دلوقتي عشان المساله ما تبقاش يعني صعبه كده فاهم ازاي لكن سبحان الله لا تشعر بلذه الصلاه الا وانت كده بين المسلمين يا جماعه في ناس ربنا ممكن يقدر لها الهدايه حتى لو كان ما سمعوش أي كلمة ولا أي موعظة من مجرد رؤيتهم لمنظر المسلمين بيكون سبب هديته تعرف الحكاية دي؟ أذكر وإحنا أيام ما كنا في الدروس بتاعت مسجد الفتح كان بيعدي قدامنا في شارع تسعة ناس كتيرة جدا بعربياتهم كان ناس منهم بيقولوا بعتوا بعد كده رسائل بيقولوا إحنا ما كناش بنصلي واللي تقول أنا ما كنتش محجبة أول ما شافوا منظر الناس في المسجد وفي الشارع والشوارع كلها مليانة من الإخوة الأفاضل والأخوات فشافوا المنظر فقلبهم كده اتحرر طفى العربيه وقعد وفضل يسمع الدرس هو المشكله مش في الدرس المشكله في المنظر قال اتاثرت بالمنظر قمت اتوضيت وصليت ودي كانت بدايه التزامه فمنظر المسلمين لوحده من غير اي حاجه بيأثر في القلب ولذلك النبي اوجب علينا الصلاه فيه في جماعه خدت بالك اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم صلاه الجماعه تفضل صلاه الفرد عن الفرد ب 27 درجه ايه رايك لو صليت العشاء في البيت هتاخد ايه صلاه واحده ده ان خدتها ما احنا لسه بنتكلم بقى دلوقتي ولو صليتها في المسجد يبقى صليت 27 عشاء ايه رايك ايه الافضل الحديث الثاني من توضا حديث رواه مسلم من توضا للصلاه فاسبغ الوضوء ثم مشي الى الصلاه المكتوبه فصلاها مع الناس او مع الجماعه او في المسجد غفر الله له ذنوبه يتغفر لك ايه ذنوب هو ليه بقى الكلمه دي ليه قال ايه فصلاها مع الناس او مع الجماعه او في المسجد عارف ليه؟ لانك ممكن تمشي في حته ما تلاقيش مسجد، طب تعمل ايه؟ معاك اخ اثنين ثلاثه، نعمل ايه؟ نيجي في حته كده وجعل هذه الارض مسجدا وطهورا، اجي في حته واقوم اذن واقوم ايه؟ اقيم الصلاه ونصلي وانتهت المشكله، فاهم ازاي؟ عشان كده النبي قال لك ايه؟ قال لك مع الناس او مع الجماعه او في المسجد، روايه الترمذي بقى جميله جدا رواها الترمذي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله أربعين يوما في جماعه نفسنا نعملها مره يا شباب، نفسنا اخ بيقول لي عملتها 39 مره 39 يوم واربع فروض وفي الفرض الخامس طلع اوت خلاص هيبدا من جديد بس سبحان الله ربنا يكرم الجميع يا رب يكتب لك ايه من صلى لله 40 يوما في جماعه كتبت له براءتان تاخد براءتين بقى كده جميل براءه من النفاق تعرف بقى في الوقت ده ان انت ايه مش منافق مش معنى كده بقى ان انت تصلي 40 يوم وتقول خلاص الحمد لله ما بقتش منافق واقوم سايب الصلاه الحمد لله طمنت على مستقبلي لا ده انت كده هتبقى خرجت من النفاق لحاجه ثانيه بقى خالص فاهم ازاي طيب اه من صلى لله ايه 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى ده الشرط فاهم ازاي؟ مش في التشهد يقوم قاعد كده خلاص و... لا يدرك التكبيره الاولى كتبت له ايه؟ براءتان براءة من النفاق وبراءة وبراءة من النار طيب الحديث اللي بعد كده عايزين نشوف ثمرة كل حاجة يا جماعة من توضأ حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر دي حاجة خاصة بإيه؟ بركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وقت الرحمن يا سلام وقت الرحمن الذين يدخلون الجنة يا سلام يدخلون الجنة وفدا كده نسأل الله أن يجمعنا كوفد من وفود الذين يدخلون جنة الرحمن سبحانه وتعالى طيب أنا قمت ولقيتهم أذنوا وأقاموا ويا دوب في آخر ركعة أصلي في البيت بقى وخلاص ولا روح ولا حق روح حتى لو ما لحقتش برضه روح ليه؟ لأن النبي قال لك تروح في حديث جميل قوي قوي وده برضه من الاحاديث الجميله اللي وقفنا عليها في الدروس دي ايه هو حديث هو ابو داود باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن وضوءه خد بالك ثم راح فوجد الناس قد صلوا خلص يا عم ماشي اعطاه الله مثل اجر من صلاها وحضرها بس بشرط ما يكونش بقى يعني هو بيتدلع كده وواقف عمال يستفسف شعره ويظبط والقصه مش معدوله ويقعد بقى يعمل مش عارف- لا يعني يكون خد بالاسباب لكن غصب عنه اتاخر يروح ولا ما يروحش لا يروح ولو راح ياخد اجر كل ايه اجر من صلى هذه الصلاه وحضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا يبقى نخرج من صلاه الجماعه بكم ثمره اول حاجه صلاه الايه صلاه في جماعه افضل من صلاه الفرد في بيته 27 درجه ثاني حاجه يغفر الله ذنوبك ثالث حاجه تكتب صلاتك في صلاه الابرار وتكتب وانت في وفد الرحمن خامس حاجه تاخد براءتين براءه من النار وبراءه من النفاق في حته بقى غريبه جدا ربما تكون بتسمعها لاول مره بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم في اجر كبير جدا بقى يا جماعه للي يصلي في جماعه او لوحده حتى في الصحراء تقول لي معنى كده بقى اسيب المسجد واروح اصلي في الصحراء لا مش قصدي انا قصدي لو ربنا قدر ان انت كنت في يوم من الايام في مكان صحراء وجه وقت الصلاه فانت عملت ايه اذنت وانت واقف لوحدك كده في الصلاه واقمت وانت مصلي او يكون معاك اخين ثلاثه واحد فيكم اذن وبعديها ايه اقمتم وايه وصليتوا فين مفيش مسجد قريب فصليتوا فين في الصحراء ايه الاجر بتاعها اجر فوق ما تتخيل اسمع بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود بسند صحيح النقطه دي جديده جدا وجميله جدا ومن اغرب ما قرات في هذا الموضوع يقول صلى الله عليه وسلم الصلاه في الجماعه تعدل 25 صلاه فإذا صلاها في فلاة يعني فين؟ في الصحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة بلغت كم صلاة يا جماعة؟ خمسين لسه هقول لك السبب دلوقتي الحديث الثاني رواه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح الحديث دي كلها في صحيح الترغيب للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض فلاة في صحراء فحانت الصلاة يعمل ايه فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن قام فإن أقام أقام الصلاة يعني صلى معه مين اللي هيصلي معاه يا جماعة هو لوحده صلى مين معاه ملكاه الملكين اللي معاه هيصلوا معاه يبقى هو الإمام وهم مأمومين ده الملكين بتوعه ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب وإن أذن وأقام يعني في المرة الأولى إيه هو أقام ما أذنش يصلي مع مين الملكين بتوعه طب لو اذن وبعدها بدقيقتين ثلاثه خمس دقايق راح ايه اقام وان اذن واقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه ما تصلي على حبيبك يعني ممكن الصحراء كلها تتملي ملائكه ورا الراجل ده الحديث الثالث والاخير قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابو داود بسند صحيح يعجب ربك من راعي غنم في راس شظيه في قاعد في حته كده ايه صحراء يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول جل وعلا انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة يا سلام اللهم أدخلنا الجنة يا رب واخد بالك عايزين نتفق مرة كده نصلي في الصحراء مع بعض إن شاء الله واخد بالك طب إيه السر يا جماعة بقى وده السؤال إيه السر بقى في مضاعفة الأجر لمن يصلي في الصحراء أنا قلت لك في البداية إن هو لم يتعمد أنه يصلي في صحراء لكن يتوجد في صحراء وراح مصلي سواء لوحده او مع ناس ايه السر يا جماعه قال لك لان الصحراء مظنه الهلاك الصحراء فيها افاعي واسود وحيات وعقارب فممكن الانسان يخاف يقف في مكان ولو نزل حتى يستظل تحت ظل اي مكان فبرضه عمال يتلفت يمني ويسرع عشان ايه حاجه تهجم عليه فبيبقى خايف جدا فمع وجود الخوف والرعب والفزع من الهوام والوحوش والحيات وهو أصلا كمان في مكان غفلة لا يذكر فيه أحد ربه جل وعلا ورغم ده كله قام وتوضأ أو تيمم وأذن وأقام الصلاة وصلى لله في مكان لا يراه فيه أحد إلا إلا الله خدت بالك عشان بقى كل الحاجات اللي عملها دي ربنا زود له الاجر وضاعف له الاجر بفضل الله عز وجل يبقى ثمرات الصلاه في الصحراء كم ثمره يا جماعه نقول لهم احنا بنحكي كل حته ونقول في الاخر ايه الثمرات ايه بتاعتنا اول حاجه الصلاه بتاعته تحس كم صلاه 50 صلاه ثاني حاجه اقام وصلى صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه آخر حاجة يغفر الله له ويدخله الجنة طبعا في أجر مخصوص يا جماعة لصلاة الفجر والعشاء خد بالك حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردين هما إيه العصر والفجر ربنا يبارك فيهم طيب والحديث رواه مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله خد بالك الحديث الثالث رواه ابن ماجه بسند صحيح من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله احنا قلنا طبعا ايه الموضوع ده في درس الصلاة آخر حديث رواه البخاري ومسلم آه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا خد بالك ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا لو تعرف الأجر اللي في صلاة العشاء اللي انت صليتها دي وصلاة الصبح في جماعة والله لو طلت تزحف وتروح زحف تمشي على ديك ورجليك كده تروح ولو حبوا خدت بالك عشان كده عايزين نرجع لموضوع ايه درس صلاة الفجر سبحان الله اذكر قصة يا جماعة الانسان لازم يكون فعلا حريص على صلاة الجماعة اذكر قصة ذكرها لي اخ فاضل يعني نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا والعهدة على الراوي بيقول لي ان وانتبه القصه دي انا قلتها لكم قبل كده في المعادي بيقول لي ان كان في بعض الشباب في دوله من دول الخليج مسافرين من مكان لمكان المسافه حوالي 3000 كيلو فطبعا في السكه ايه آه لازم يروحوا كده ينزلوا في فندق يستريحوا كده يباتوا ليله واخد بالك ويكملوا طيب جم ينزلوا في فندق فكان الكلام ده جه وقت صلاه ايه المغرب خد بالك ركز معايا في الحته دي جه وقت صلاه ايه المغرب عايزين يصلوا فدخلوا الريسبشن ودفعوا الفلوس وظبطوا الامور كده وخدوا مفاتيح الغرف ولسه طالعين هيسالوا الراجل عن المصلى بتاع الفندق فجاه لقوا مكان قدامهم كده ايه داخل لجوه كده زي المحراب ومرسوم عليه صوره القبله وقدامه قطعه موكيت كبيره ومساحه فاضيه قالوا بس يبقى هو ده المصلى فدخل آه الاخ متوضين يا جماعه قالوا متوضين يلا نصلي اخ منهم اقام الصلاه والامام دخل فين عشان المكان ورا كان بسيط كده راح داخل فين في التجويف اللي جوه ده الله اكبر كله كبر وراه قرأ الفاتحه وقرأ سوره ثم بعد ذلك ايه ركع بعد ما ركع طول قوي في الركوع الجماعه اللي وراه هو اخونا مش هيخلص ولا ايه يضحك ينسي نفسه ولا ايه واخد بالك عمالين يستنوا ان يقوم مش عايز يقوم يقوم مش عايز يقوم حد ما واحد راح جامز اللي جنبه فاللي جنبه راح باصص الله ده الامام اتسرق مفيش امام والله مش لاقيين امام ده بجد والله الامام راح فين ايه حد اتزنق في امام ولا ايه المهم يدوروا عليه يمين وشمال مش لاقيينه فده قال له قوم انت قوم قاموا قايمين بعض في ايه الامام مش موجود اتاري الحته اللي دخل فيها دي دي الاسانسير بتاع الفندق والزراير بتاعته من الجنب وهما مش واخدين بالهم والفندق عامل نظام حلو انه راسم لك القبله في الاسانسير ليه عشان لما تطلع اي دور تعرف القبله فين الاتجاه بتاعها فهو مش واخد باله فالامام دخل فركع فناس طلبوه في الدور الخامس بيفتحوا باب الاسانسير لا واحنا سمع الله لمن حمده صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم المهم يا جماعه ففي صلاه الجماعه بالذات بقى لازم يبقى عندك علو همه عاليه جدا تيجي في صلاه تلاقي نفسك ايه ما شاء الله نشاط زي الفل وجارع مزجو الصلاه اللي بعدها الشيطان يقول لك ايه يا عم اقعد يا عم الدنيا برد الصلاه الثالثه يا عم الله يبارك فيك يعني هي خلاص يعني هو اللي يصلي في بيته ده يعني مش مسلم فامساه ويفضل الشيطان ايه يزين لك لحد ما تسيب الصلاه بجماعه يبقى تحرص على الجماعه ومش الجماعه وبس على الصف الاول خد بالك للعبد بين يدي ربه كم موقف موقفان اول موقف في صلاته والموقف الثاني فين بين يدي الله يوم القيامه فان احسن العبد وقوفه بين يدي الله في الدنيا احسن الله وقوف عبده بين يديه يوم القيامه ديت تساوي دي والجزاء من جنس العمل خدت بالك يبقى لازم تحرص على الصف الاول زي ما انت عايز تبقى يوم القيامه مش ورا باب الجنه في اعلى حته في الجنه انا عايز ابقى مع النبي صلى الله عليه وسلم عايز تبقى مع النبي يبقى لازم تعمل زي النبي صلوا كما رايتموني اصلي النبي كان بيصلي في بيته لا كان بيصلي في المسجد سيدنا بلال يؤذن ويروح يقول له الصلاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي النبي يصلي بيهم صلوات ربه وسلامه عليه سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه 40 سنه يا شباب 40 سنه لم تفته تكبيره الاحرام خلف الامام خدت بالك في الخمس صلوات ما فاتتوش تكبيرة الإحرام حتى أنه قال والله ما نظرت إلى قفا أحد إلا قفا الإمام شوف أنت بقى تنظر لكم قفا ليه؟ بيجي متأخر واقف وقف في الصف العاشر وال11 ويمكن مش عارف فين انما تحرص على ايه؟ على الصف الاول حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة مرة واحدة يا جماعة مرة واحدة فاتته صلاة العشاء في جماعة هو صلاها بس ما لحقهاش فصلاها في بيته فجاله ثلاثة يعزوه يا سلام حد فينا لما بتفوت صلاة العشاء حد بيعزيه؟ لا ما بيعزوش انما لو ضاع منه 1000 جنيه ولا حاجة يا ربنا يصبرك يا ابني ويثبتك ومعلش اهو هنعمل ايه كلنا لها فاهم ازاي ويقعدوا يعزوا على 1000 جنيه مع ان الصلاه اغلى من مليون جنيه فاهم ازاي فلما فاتته صلاه الجماعه صلاه العشاء في جماعه واخد بالك فالمهم ايه اللي حصل جاله ثلاثه يعزوه فبكى قال له بتبكي ليه يا حاتم قال لهم ابكي لان صلاه واحده فاتتني فجاءني ثلاثه من اهل المدينه يعزونني ووالله لو مات ولد من اولادي لجاءني اهل المدينه جميعا يعزونني ووالله لموت أولادي جميعا أهون علي من فوات صلاة العشاء تعرف تكون الصلاة غالية عندك للدرجة دي أغلى عندك من ولادك ما هو النبي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال وجعلت كرة عيني فين في الصلاة حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء آه صح دي فطرة في الإنسان يحب العطر والحاجات الحلوة يحب النساء في الحلال فاهم ازاي؟ لكن اغلى من ده كله ايه؟ وجعلت قره عيني في الصلاه، نفسي تبقى الصلاه قره عين لك، نفسي لما تفوتك صلاه في جماعه كده تبقى حزين كده وقلبك مكسور ومتضايق، معقوله؟ فاتتني صلاه الجماعه، اكيد انا عملت ذنب، اه سبحان الله، اكيد انا عملت حاجه وحشه، اكيد انا ما كنتش استحق ان انا اصليها في جماعه، يا سلام سبحان الله، طيب اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا يعني لو ممكن تعمل قرعة عشان تأذن أو تصلي في الصف الأول يا سلام وفي رواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خد بالك بقى عايز النبي يستغفر لك نفسك تشوف النبي اه طبعا نفسك طب نفسك تشوفه ويستغفر لك ويدعي لك اكيد طبعا طب هو لو عملت كده بقى استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لك هو طبعا النبي هتقول لها طب هدعي ازاي دلوقتي هيحبك يوم القيامه ويشوفك عند الحوض مش قد ايه وكفايه ان يقول لك بارك الله فيك بارك الله فيك وياخد بايدك ويدخلك الجنه كفايه دي فاهم ازاي؟ فعن العرباض بن ساريه كما روى ابن ماجه بسند صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة واحدة وفي رواية ابن حبان كان يصلي يعني يدعو على الصف الأول يدعو للصف الأول المقدم ثلاثا وللثاني واحدة وفي حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يبقى مش النبي وبس لا ده ربنا والملائكة سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول على الصف الأول قال يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال وعلى الثاني إيه رأيك سواء تكون الثالث هتفعلك آه ربنا يبارك فيك يا رب طبعا بقى لما بتصلي لازم تصل الصفوف وما تخليش في فرجة بينك وبين أخيك المسلم عشان القلوب تتآلف عشان القلوب تتآلف خدت بالك طيب حديث رواه أحمد بإسناد حسن لأن يعني في بعض الناس يا جماعة حي لما يجي يصلي جنبهم نسال الله العفو والعافيه تيجي تحط رجلك جنب رجله فاهم ازاي كانك انت عندك مرض ولا يعني اجيب لك شهاده صحيه ان انا مش ضربان يعني اعمل لك ايه طيب يعني تيجي تحط رجلك جنب رجله يبعدها ويجري في ايه يا اخي صح ولا مش بيحصل اهو شفت بيحصل فاهم ازاي طيب تيجي تحط رجلك جنب رجله مش عايز تقرب تاني ابعد في ايه يا ابن الحلال انا مال انا, أنا والله كويس الحمد لله ومستحمي ومتوضي زي الفل يعني كم زي اه فدي من الاشياء التي تنفر القلوب بعضها من بعض عايز القلوب تتالف حط رجلك في رجل اخيك والمنكب في المنكب كتفك في كتفه ورجليك في رجله ولازق فيه وحاسس بدفء الايه الاخوه والمحبه تلاقي القلوب كانها تتصافح يا سلام عشان كده ما تزعلش لما تبقى في زحمه في المسجد ده انتوا قاعدين دلوقتي كان القلوب تتصافح كان قلبك بيسلم على القلب اللي جنبه رد عليه السلام فاهم ازاي صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد باسناد الحسن يقول صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجه رفعه الله بها درجه في الجنه ايه رايك بقى لما تلاقي كده ايه حته كده واسعه بينك وبين اخوك سدها كده واخد بالك الله يرفعك بها درجه في الجنه روايه الطبراني في الاوسط باسناد حسن من سد فرجه رفعه الله بها درجة في الجنة مش كده وبس مش هتروح الجنه بقى تلاقي نفسك في الشارع لا وبنى له بيتا في الجنه ويبقى ليك بيت فين في الجنه ربنا يرزقنا واياكم بيوت الجنه يا رب واخد بالك وكان النبي يوصي اصحابه خد بالك لما تيجي تخش الصلاه بعض الناس ما بتبقاش عارفه تقول ايه للمامومين هو امام فمش عارف يقول لهم ايه واخد بالك فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه حديث رواه احمد بسند صحيح كان النبي لما يخش يصلي يقول ايه سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في ايدي اخوانكم وسدوا الخلل فان الشيطان يدخل فيما بينكم مثل الخلف خدت بالك طيب هتخش المسجد بقى هتلاقي ايمانياتك بتزداد في بيت ربنا اه والله اوعى تفتكر ان ايمانياتك هتزداد في الشارع لا في بيت ربنا في الشارع فتن ما يعلمها الا الله زي ما انتم شايفين كده المناظر نسال الله العفو والعافيه واخد بالك انما في المسجد بقى تيجي تشوف الوشوش المنوره دي الوجوه المتوضئه الناس اللي وشها بيبتسم دولت فمسا... الحمد لله الكل بيبتسم الحمد لله ما فيش حد فينا ضارب ال 111 الحمد لله فاهم ازاي تلاقي وشوش كده ما شاء الله تقول اللهم بارك يا رب ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم تيجي تلاقي ايمانك ايه بيزداد كل ما تشوف اهل الخير ايمانك بيزداد ففي المسجد هتشوف الوشوش الطيبه هتتآخى بقى هيحصل مؤاخاه بينك وبين اخوك اللي جنبك احنا اتفقنا الدرس اللي فات كل اخ يجيب مصحف جبته محدش جاب الحمد لله كله طنش طيب ربنا يبارك فيك احنا قلنا هنجيب مصاحف ومش لازم توزعها في المسجد يعني ممكن بره المسجد شوف واحد كده وتتوسم فيه الخير هيحفظ او هيقرا حتى واديله مصحف وربنا يجعله في ميزانك وانت قاعد في بيتك ونايم وهو بيقرا وفي ميزانك وعلى قد ما تعوز بقى ايه يعني ربنا يكرمك يعني على قد ما تعوز تكتر من الحسنات كتر بقى من ايه من المصاحف وكل اخت برضه بتعمل كده المهم تيجي في المسجد انت تتعرف على اخوك اللي بتحبه في الله والاخت تتعرف على اختها اللي بتحبها في الله وتتعاهدوا من دلوقتي نصيحتي يا جماعه المجالس دي ربنا يجمعنا وياكم على خير دائما ما تضمنش احنا كنا واحنا في المعادي كنا يعني بنتمنى ان جلستنا هناك دي يعني لا تنقطع ابدا يوم ما انقطع الدرس اللي هناك ده علم الله سبحانه وتعالى انا مرضت 15 يوم كنت بين الحياه والموت ليه عشان بس ان افتقدت رؤيه اخواني فقط رؤيتهم كده تحيي القلب رؤيه الاخ المسلم تحيي القلب بجد فاهم ازاي فانت ما تضمنش احنا بندل بعض على الخير ما نضمنش هنتلاقى بعد قد ايه ما نضمنش هنشوف بعض تاني ولا لا فاهم ازاي سبحان الله فانت تتعاهد من الان مع اخوك اللي جنبك او اللي قدامك او اللي وراك او مع كل المسجد على الشفاعه ان ربنا قدر لك الشفاعه اشفع وان ربنا قدر لي الشفاعه اشفع بحبك لله مش عشان مصلحه ومش هنشم بقى مش هنقي بقى كده اغنى واحد واعمل معاه مصاحبه لا اخوك اللي جنبك اللي بتحبه بيحبك اخوك اللي الت... اللي ايه الذي جاء يريد وجه الله عز وجل وانت كمان جاي تريد وجه الله فاهم ازاي يبقى ادي تاني حاجه تالت حاجه ممكن تيجي المسجد وتبكي النبي عليه قال ايه اخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه هتيجي المسجد ممكن تحفظ القران في بيت ربنا ممكن تيجي تطلب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الى الجنه هتفوز بالرحمه والمغفره واستغفار الملائكه يا سلام حاجات كتير قوي تعالوا نشوف الادله على وجوب صلاه الجماعه 11 دليل بسرعه كده ان شاء الله الدليل الاول قال جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الدليل في الآية دي إن في حالة الجهاد في سبيل الله ربنا لم يعفي المؤمنين من ترك الصلاة في جماعة صلي صلاة الخوف صلي النص يصلي والنص الثاني يقف مرابط خلصوا دول صلاة يرجعوا والتانيين يصلوا خلف النبي أو خلف القائد خدت بالك ادي اول دليل الدليل الثاني قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود ده مشهد من مشاهد يوم القيامه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ايه السبب يا شباب وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ايه الدلاله في الايه ديت ان هم كانوا يدعون الى الصلاه والدعوه الى الصلاه تبقى فين في المسجد المؤذن يؤذن فهذه دعوه إلى بيت الله عز وجل هو ما جاش يبقى ده وجوب إيه صلاة في الجماعة الدليل الثالث وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع مع الراكعين فين الراكعين في المسجد الدليل الرابع ما رواه البخاري الحديث اللي احنا قلناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم خدت بالك سبحان الله ادي ايه ادي الدليل الرابع الدليل الخامس يا شباب بسرعه كده قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح من سمع النداء الاذان فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر إيه الأعذار هنقولها دلوقتي ماشي الدليل السادس قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم أي لكتاب الله فقد أمر النبي بالجماعة والأصل في ذلك الوجوب ولا يصرف عنه ولا يصرف عنه إلا بقرينة وما فيش قرينة طيب الدليل السابع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن أنا بقول لك بس الأدلة كده بسرعة عشان نخش على آخر حتة مهمة أوي ماشي الدليل السابع قال صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية اللي ماشية لوحدها زي تلاقي نفسك لما تسيب المسجد تلاقي فيه انتكاس فيه فضول فيه بعد وتلاقي نفسك ضايع اول ما ترجع كده وتشوف الاخوه الافاضل دول كده تلاقي نفسك معاهم كده اه تحس ان الايمان ابتدى ايه يتجدد ربنا يبارك فيكم الدليل الثامن حديث ابي الشعفاء المحاربي قال كنا قعودا حديث رواه مسلم كنا قعودا في المسجد مع مين مع ابي هريره فاذن المؤذن بعد المؤذن ما اذن قام رجل من المسجد فمشى طبعا يكره الخروج من المسجد بعد الاذان فمشى فأتبعه أبو هريرة ببصره يعني فضل بص عليه ثم قال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم ما تصلى على أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بيقول الراجل اللي خرج دوت وساب الجماعة قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم طيب فكون يجعله عاصيا ده دليل على وجوب الصلاة في جماعة الدليل التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه أحمد بإسناد حسن أمر الرجل الذي صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة الحتة دي عايزة توضيح طبعا صح ولا لا معنى كده أن اللي يصلي لوحده لا صلاة لمنفرد خلف الإمام اللي يصلي لوحده صلاته ما تنفعش أقول لك في حالة واحدة إيه هي جيت من بره أقيمت الصلاة الإمام واقف والمأمومين وراه قعدت تدور على مكان فلقيت في مكان تقف تصلي فيه بالصف قلت لا انا اقف لوحدي فلا صلاه لمنفرد طب ما لقيتش مكان خالص ورحت جاي واقف بمحاذاه ان انت ورا الامام مباشره صلاه ايه ما فيهاش حاجه وده الراي الذي ذهب اليه الامام ابن تيميه في مجموع الفتاوى يبقى انت لو في عذر ان انت تصلي لوحدك خلف الامام مفيش مشكله انما لو انت بمزاجك سبت الصف ووقفت لوحدك فالنبي امر هذا الرجل ان يعيد ايه؟ صلاه. طيب الدليل العاشر موقوف على ابن مسعود والحديث رواه مسلم ان ابن مسعود شوف بقى كلام الغالي بقى قال ابن مسعود من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على تلك الصلوات حيث ينادى بهن فين؟ في المسجد. فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم في آخر الكلام قال إيه وما يتخلف عنها يعني عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل في زمن النبي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رجل تعبان مريض عجوز مش قادر كانوا يسندوه لحد ما يقفوه في الصف عشان يصلي آخر دليل هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا قول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق قال ابن مسعود أيضا من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له قال الحسن بن علي رضي الله عنهما من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر ماشي وقال أبو هريرة لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيب آخر حاجة قال الحسن إن منعته أمه عن الصلاة في جماعة شفقة عليه لم يطعه لو الأم قالت لك يا ابني ما تطعش يا حبيبي الدنيا برد عليك ما تطعش وروح صلي ليه؟ قال لأن طاعة الوالدين واجبة في غير معصية الله وترك صلاة الجماعة معصية في شبهة هنا بقى لبعض الناس نقولها بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بيقول طب اصلي ليه في المسجد هو مش النبي قال والحديث رواه البخاري ومسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اقول لك اه تقول لي خلاص مش هصلي في المسجد صلي في اي حته اقول لك لا إذا كان في عذر آه أنت في مكان ما فيش مسجد قريب منك وأقمت الصلاة أنت واللي معاك صلي في الصحراء صلي إنما في مسجد وأنت تصلي بعيد عن المسجد ليه؟ فاهم إزاي؟ الحديث ده يا جماعة دليل على فضل الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم إن كانت الأمم السابقة لا تصلي إلا في البيع والصوامع والكنائس فأكرم الله أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيثما أدركتك الصلاة فصلي تقيم الجماعة وتصلي طيب الدليل الثاني اللي بيحتاجوا بيه قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفرد ب 27 درجة يعني معنى كده أن الصلاة دي صح ودي صح بس دي أفضل من دي شيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة قال لها وهذا الاستدلال ضعيف جدا ليه؟ لأن الحديث ده مش بيوضح مش بيوضح حكم صلاة الجماعة بل بيوضح ثواب صلاة الجماعة فرق كبير إن أقول لك الثواب هنا أكتر من هنا وفرق بين أنا أقول لك الحكم ينفع ولا ما ينفعش؟ خدت بالك؟ طيب إيه حكم الصلاة النساء في المساجد زي ما قلنا؟ قلنا إن لا تجب صلاة الجماعة على النساء بإجماع العلماء ولكن يشرع لهن الجماعة إجمالا عند الجمهور وكما قلنا لو حبت تروح المسجد بالضوابط الشرعية فلا يجوز لنا أن نمنعها لا تمنع إماء الله مساجد الله لكن في حديث جميل قوي حديث رواه أحمد بإسناد الحسن عن أم حميد امرأة أبي حميد السعدية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك أنا بحب أصلي معك فقال لها صلى الله عليه وسلم قد علمت يا أم حميد أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قبالة ده بالنسبة لإيه؟ الصلاة طيب قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل طيب السؤال بقى اللي احنا عايزين نقوله في عجالة سريعة ايه عقوبة تارك الصلاة في جماعة اللي مش عايز بقى يصلي في جماعة ايه العقوبة بتاعته اقول لك بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم حديث الاولاني رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر هنقول الأعذار دلوقتي طيب الحديث الثاني رواه أحمد بإسناد الحسن ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وقول ابن مسعود ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم آخر حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم يبقى إيه ما ينفعش أن أنت تصلي في بيتك إلا من عسر إيه هو العسر وهو ده اللي نختم بيه الدرس إن شاء الله سبع ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحقيقة يا جماعة الحتة اللي جاية دي مهمة جدا جدا وفيها عنصر من أغلى ما وقفت عليه بس ده يعني عايزك تركز معايا الأعذار يا جماعة في أعذار عامة وفي أعذار خاصة في عذر عام لكل الناس وفي عذر خاص لبعض الناس الأعذار العامة زي إيه؟ أول عذر المطر تاني عذر الوحل تعرف إن الوحل اللي في الشارع ممكن ما يكونش من المطر ممكن تكون ماسورة ضربت آه سواء آه عزك الله آه بلعة آه فتحت آه فجرت مية فسدت الشارع كله ماسورة مية غرقت الدنيا كلها آه طبعا مش مروحة تروح تصلي بيه هتعمل مركب مش آه فاهم مش عارف توصل أصلا مش عارف تخرج من بيت آه ده عذر فاهم ازاي؟ لكن تجاهد نفسك على قدر الاستطاعه. قدرت تعمل مثلا حجاره وتعدي انت واللي معاك، المهم تتصرف، انما لو ما عرفتوش فده عذر. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح، ثم قال: الا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول صلوا في الرحال خدت بالك؟ يبقى ده اول ايه؟ عذر وتاني عذر. وعن جابر حديث رواه مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا نزل المطر شديد جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي من شاء منكم في رحله لكن لو خرجت للجماعه فهو افضل، ليه؟ لان في حديث ثاني في البخاري ومسلم النبي اخذ بالعزيمه ولم ياخذ بالرخصه، النبي بيديك الرخصه وهو ممكن يعمل العزيمه، فاهم ازاي؟ لكن بيديك الرخصه ليه؟ لان في ناس ضعاف ما يقدرش يمشي في الميه دي ما يقدرش يخرج في الوحل او في الميه او في البرد فاهم ازاي في حديث ابي سعيد الخدري جاءت سحابه فمطرت حتى سال السقف بتاع المسجد فأقيمت الصلاة قال أبو سعيد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم العذر الثالث البرد الشديد إيه البرد الشديد؟ المسألة نسبية البرد الذي لا يألفه الناس بمعنى فاكر غزوة الخندق من شدة البرد الصحابة كانوا عاملين يا جماعة كل واحد داخل نفسه تحت الرمل هو ده البرد الذي لا يألفه الناس إنما شوية برد تقدر تلبس جاكيت تلبس تحتيه ثلاث أربع فانيلات مش عارف إيه ده مش عادي اخرج فاهم ازاي؟ انما لو برد ممكن يوصلك لمرحله الهلاك لا ما تخرجش فاهم ازاي؟ فعن نعيم النحام حديث رواه احمد بسند صحيح انه قال نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امراته كان نايم مع زوجته في الفراش فقال ليت المنادي ينادي يعني بعد الاذان ومن قعد فلا حرج يا ريت يقول الكلمتين دول ومن قعد ايه فلا حرج فنادى منادي النبي في اخر الاذان بعد ما اذن ومن قعد فلا حرج وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك والحق اهل العلم بهذه الاعذار ايضا الظلمه الشديده التي لا يبصر الانسان فيها شيء الكهرباء اتقطعت في منطقه وانت مش شايف وفي حفر كتير لو خرجت ممكن تقع في اللحظه ديت ممكن تصلي في بيتك دي الاعذار العامه طب الاعذار الخاصه المرض المرض الذي يشق معه الاتيان الى المسجد انسان مريض مش عنده شويه زكام او شويه صداع او مغص في رجليه يقول لك خلاص هصلي في البيت لا يعني لو واحد تعبان تعبان ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب قال ابن المنذر ولا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض الدليل حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ماشي كده؟ طيب وإن كان مرض يسير زي وجع ضرس أو صداع أو حمى خفيفة فايه لابد ان يذهب الى بيت الله عز وجل فالاخذ بالعزيمه حتى خد بالك بقى حتى لو المرض شديد لو حبيت تاخد بالعزيمه فالاجر مضاعف بفضل الله سبحانه وتعالى والدليل على كده قول ابن مسعود حديث رواه مسلم ولقد كنا ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف راجل مريض مش قادر طيب ادي اول عذر العذر الثاني العمى وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك خد بالك عشان في هنا ايه شبهه هنقولها دلوقتي ودي اهم نقطه في درس النهارده اهم نقطه بجد العذر الثاني ايه العمى خد بالك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك ان يصلي في بيته لما قال له يا رسول الله لقد انكرت بصري لقد انكرت بصري وانا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم فاجتمع له العمى مع المطر واحد يقول بس ازاي الكلام ده اذا كان النبي خد بالك بقى صلى الله عليه وسلم هي دي اهم حته بقى في درس النهارده اذا كان النبي لم يرخص لعبد الله بن ام مكتوم ان يصلي في بيته مع انه كان اعمى صح ولا لا والحديث رواه احمد باسناد حسن قال ابن ام مكتوم يا رسول الله انا رجل ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلايمني يعني ما بياخدش باله مني وانا ماشي يلبسني الحيطه يوقعني في رصيف ينزلني تحت اي حاجه فاهم ازاي؟ فهل تجد لي رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال النبي تسمع النداء؟ قال نعم قال ما اجد لك رخصه في الروايه الثانيه اتسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب النداء نجمع ازاي يا شباب بين الحديث ده وبين حديث عتبان بن مالك طب ما عتبان بن مالك اعمى رضي الله عنه وارضاه وابن ام مكتوم اعمى والنبي رخص لده ولم يرخص لده ايه ايه بقى ازاي يعني نظبطها ازاي هقول لك بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم يقول اهل العلم الحديث اللي هو حديث ابن مكتوم حديث لابد ان يؤول حديث مؤول ليه قال لك لانه يخالف القران ويخالف الاجماع ازاي اما مخالفه حديث الام مكتوم للقران فالله عز وجل رفع الحرج عن الاعمى والاعرج والمريض وان كان الكلام ده في الجهاد الا ان العبره ايه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب والمعلوم ان المبصر لو انسان مبصر يا جماعه مش اعمى لو عرف ان خارج البيت بتاعه واحد حرامي مستنيه او سبع اسد مستنيه بره البيت او كلب مفترس او واحد عايز يقتله هل يخرج لا يجوز له ان يخرج ليه لانها في عرضه ان هو يهلك فاهم ازاي لان في خروجه خطر على ماله ونفسه فكيف اذا كان اعمى وضحت ادي اول حاجه يبقى دي مخالفه ليه القرآن طيب المخالفة بقى للإجماع فلقد أجمع عامة أهل العلم على أن الله قد رفع الحرج عن الأعمى إذا ما قدرش يروح خلاص ما يروحش طيب امال نعمل ايه بقى في قول النبي لعبد الله بن ام مكتوم فاجب النداء نعمل ايه في دي ما هو حديث حديث حسن هن- هنعمل ايه في ال- في ال- في الروايه ديت فاجب النداء قال اجب النداء يفيد ايه الامر صح لا النبي امر وقد قال النبي في روايه وما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واضح كده يبقى معنى حديث ابن ام مكتوم يا شباب معنى حديث ابن ام مكتوم ان النبي بيقول له ابذل ما في وسعك لكي لكي تاتي الى المسجد فان لم تستطع فلا حرج عليك إيه اللي يوضح انه لا حرج عليك ايات القران وحديث عبان بن مالك وهو في البخاري ومسلم ان النبي رخص له الا ياتي الى المسجد ثالث حاجه من الاسباب التي الاعذار يعني الخوف كان زي ما قلت لك يخاف من ايه من عدو او لص او اي حاجه ممكن ايه ت- تدمره او تضيع حياته فله الحق ان هو ايه ان هو ما يروحش بس ما يجيش واحد يقول لي بقى ايه لا ده اصل انا وانا نازل على السلم لقيت قطه فرجعت لا يعني فاهم ازاي؟ اه ما في الشباب بيخافوا من القطط لا ده مش عذر يعني انا بتكلم عن اعذار حقيقيه الخوف طيب ثامن حاجه او رابع حاجه حضور الطعام عند من له فيه حاجة اتحط الأكل قدرا مش مظبط نفسك بقى كده خدي بالك يا أم محمد الله يبارك فيك قبل الأذان بخمس دقايق حط الأكل فاهم ازاي؟ وأنا جي- يا إنا لله وإنا راجعون الأذان إذن طب نكمل لا ما ينفعش الكلام واخد بالك؟ يعني خليك حلو فاهم ازاي؟ اه حديث في البخاري ومسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاه فلا ياتيها حتى يفرغ وانه لا يسمع قراءه الامام احنا فاضل لنا ثلاث دقائق ولا طولنا عليكم ربنا يحفظنا حفظ قراءه طيب اللي بعد كده مدافعه الاخبثين والاخبثان اللي هم البول والغائط ده حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان كلمة لا صلاة مش معناها الصلاة ما تنفعش معناها لا صلاة كاملة ده نفي الكمال في نفي الايه في نفي ال- ال- ال- الاصل في نفي ايه الكمال هنا ينفي كمال الصلاة ليه انت وانت واقف متحسر وتعبان طبعا واقف عمال ايه ممغص وتعبان ومش قادر ايه تخشع في صلاتك فده بيأثر على خشوعك في صلاتك طيب اخر حاجة اكل البصل والثوم والكرات ونلحق بها شرب الدخان فاهم ازاي؟ يعني تلاقي واحد ماسك سواره وعمال يشد واخد نفسين قدام المسجد وراميها وداخل ويفتح بقى الشكمنج على جنبه واللي جنبه واقف ناس الله العفو العفو واقف هيتخانق ومش قادر شويه هوا عايز هوا مفيش فاهم ازاي؟ اللي زي ده بتتاذى منه الملائكه ويتاذى من بجواره قال لك لو قدر لو قدر مش معنى كده اني بقول خد بالك عشان الكلام يتفهم صح مش معنى كده اني بقول اللي يشرب دخان ما يخشش بيت ربنا استغفر الله انا لا اقصد هذا اقصد ان لو ابتلي بمثل هذا فعلى الاقل يعني يخش يتمضمض يعمل اي حاجه يمضغ اي حاجه يتسوق قبل ما يخش في الصلاه انما اللي اكل بصل وتوم وكرات حاجه من الحاجات ديت ولسه الريحه باقيه في بقه ولسه ما خرجتش الريحه فالافضل ان يعتزل تلك الصلاه لحد ما الريحه تروح ليه؟ لأنه سيؤذي من بجواره وسيؤذي ملائكة الرحمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم من أكل هذه البقلة الثوم وفي مرة وفي رواية من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم آخر عذر قال بعض أهل بعض الفقهاء قالوا إذا الرجل لم يجد ما يستر به عورته ما عندوش ولا حتة لبس يلبسها يروح بيها الصلاة وما قدرش يحصل فهذا عذر يصلي في بيت بس دي اعذار كلها ايه مؤقته في النهايه يا جماعه لو بتحبوا ربنا هتيجوا بيت ربنا فيعني نسال الله عز وجل ان يكرمنا جميعا اني داع فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية للإنتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته